السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي حقيقة احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ودخلنا أول ليلة في بيت حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم وعشنا أجمل ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن الليلة ما كملتش وكنا محتاجين نكمل الليلة الجميلة ديت فهنكملها الليلة دي إن شاء الله وربنا يجمعنا وإياكم مع الخير دائما لكن السؤال اللي عايز اساله اول كل حلقه بالله عليك احنا نستحق نخش بيت النبي عملنا ايه عشان نستحق ان النبي يستضيفنا ببيته ان احنا نخش ونقضي ليله ببيت حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم دي مساله مهمه قوي لكن السؤال المهم اللي ثابت معانا في كل الحلقات ان شاء الله ان انا عايز اسال اخويا وحبيبي واسال اختي الفاضله اقول بالله عليك لو قابلت النبي لو انت جاي معانا الليله دي رايح تقضي ليله في بيت النبي ايه الهديه اللي ناوي تقدمها للنبي عليه السلام كل ده هنعرفه من خلال SMS هتبعته وتقول لي انا ناوي اقدم كذا والحقيقه جاتني SMS في الاسبوع اللي فات بسم الله ما شاء الله بشريات جميله اسال الله عز وجل ان يجعلها في موازين حسناتكم اجمعين وهدعي لهم الليله دي ان شاء الله ان ربنا يرزقنا واياهم ويجمعنا واياهم في الفردوس الاعلى واياكم ايضا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقه كانت بشريات جميله جدا جات لي الفتره اللي فاتت ديت وانا مستني ال SMS بتاعتكم ان شاء الله طول الاسبوع بنستقبلها ان شاء الله والمكالمات التليفونيه هتبقى في الفاصل الثالث إن شاء الله في هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين حبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أول ليلة قضيناها الليلة اللي فاتت في يوم الثلاث اللي فات يعني قضينا أول ليلة في بيت النبي بس ما لحقناش نسمع الحديث كله اللي دار بين امنا عائشه وبين النبي وسالتك ساعتها سؤال لو تفتكروا حضرتك قلت لك كم مره في حياتك فكرت تقعد مع زوجتك وتسمعها نفسي كل واحد يقعد مع زوجته يسمعها ولو ربع ساعه كل اسبوع ولو حتى مش عارف اقول لك ايه يعني ما فيش اقل من كده اقعد اسمعها قول لها نفسك تقول ايه نفسك تتكلمي معايا في ايه والله العظيم هتفرق معاكم كتير جدا هتحس ان انت مهتم بيها ان هي ليها كيان وليها مكانه في قلبك ما هياش مجرد بس زوجه حاططها في البيت تاكلك وتشربك وتغسل لك لبسك وتظبط لك حياتك لا دي زوجه ليها كيان دي حب يعني مالي قلبك والزوجة أصلا خد بالك لن تستطيع أن تأسر قلبها أبدا بمالك وإنما تستطيع أن تأسر قلب زوجتك بالحب بالعاطفة بالكلمة الطيبة بالبسمة الحانية بالمعاملة الحنون هي دي الزوجة الزوجة والمرأة عموما كتلة من العاطفة عشان كده بنقول يا جماعة محتاجين نقعد مع أزواجنا بجد النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا نخش نكمل الليلة وعايزك تستحضر معايا المعنى الجميل دوت انت دلوقتي حالا داخل بيت النبي انت داخل على النبي خد بالك سكون وهدوء وبصرك في الارض والصوت ما يتسمعش عشان تسمع حبيبك وهو بيتكلم مع امنا عائشه وتسمع امنا عائشه وهي بتتكلم مع حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم امنا عائشه قالت له يا رسول الله ده كان في 11 امراه في الجاهليه كانوا قاعدين مع بعض وكل واحده منهم قالت للثانيه ايه رايكم بقى احنا عايزين كل واحده فينا تقول زوجها كان بيعمل ايه او زوجها مواصفاته ايه واخلاقه ايه ومعاملاته ايه ومحدش يكتم خبر محدش يخبي حاجه كل حاجه عايزينها كده ورقه بيضه مفتوحه فال11 واحده اتكلموا فاول واحده قالت يعني دي كانت اول واحده بقى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى طبعا دي جابته بالضرب القاضية يعني قالت زوجي ده جمع بين سوء الخلق وسوء المعشر يعني إنسان ما يتعشرش أبدا بالمرة طيب والتانية قالت زوجي لا أبث خبر أنا مش عايز أتكلم عنه ولا أقول لكم أي حاجة عنه إن أذكره قالت إني أخاف ألا أذر يعني إني أخاف إن أنا لو اتكلمت كلمة إن أنا أي أتركه بأن يطلقني أو غير ذلك إني أخاف ألا أذر إن أذكره لو هتكلم بقى يعني وأجيب سيرة زوجي دوت أذكر عجره وبجره العجر انتفاخ عروق الرقبة والبجر انتفاخ عروق البطن يعني كأنها عايزة تقول إن عيوبه ظاهرة وباطنة وما خفي كان أعظم أنا مش هقدر أعدلكم عيوب هذا الرجل أبدا طيب والثالثة قالت زوجي العشنق إن طبعا انت عارف كلمة عشنق كلمة يعني ايه فاهم ازاي يعني تحسسك بمعنى الزوج ده عامل ازاي زوجي العشنق ان انطق اطلق وان اسكت اعلق بتقول زوجي عفوا يعني بالبلدي كده طويل ومالوش لازمة في الدنيا خالص يعني ايه هناك تفاوت شديد بين عقله وبين قلبي هو انسان مش فاهم حاجة خالص في الدنيا لو اتكلمت عشان اقول له انت بتعمل ايه هيطلقني ولو سكت فلا انا زوجة ولا انا عارف اعيش معاه فان اسكت ايه واعلق طيب والرابعه دي الوحيده بقى اللي شكرت في زوجها يبقى كده 3 1 كنا الاول 3 0 كده 3 1 قالت زوجي كليل تهاما وليلة تهامة هو من أجمل الأجواء الجميلة اللي موجودة في الكون دوت ما بين اليمن والحجاز مدينة جميلة جدا جواها حلو قوي قصدها إن تقول لزوجها راجل طيب جدا وفاضل وهادي جدا ويعني راجل رزين وحسن المعشر في بيته بفضل الله زوجي كليلة تهامة لا حر ما هوش عصبي ولا قر ولا هو بارد ولا مخافة ولا سآمة بتكلم معاه براحتي لأنه إنسان فاضل وإنسان بيعط- بيعطي الحرية الكافية إن أنا أتكلم معاه تعالوا نكمل الليلة دي بقى ونشوف الزوجة الخامسة قالت ايه احنا كده زي ما قلنا كده ايه 3 1 3 1 ان شاء الله مع الزوجه اللي جايه دي هيبقى 3 2 ان شاء الله قربنا ان شاء الله يعني يعني اغلب اللي ذممنا ازواجهن ذممنا أزواج- ازواجهن بسوء الخلق يعني اغلب المسائل اللي او الشكوى اللي كانت بتيجي من الازواج كلهم كانت بسبب سوء الخلق وزي ما قلت لك حبيبك صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم عن الزواج قال اذا اتاكم الحديث كم احنا قلنا اتفقنا على الامانه العلميه حديث رواه الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وقدم الخلق على الدين مع ان الخلق من الدين لان اصل الدين دعوه اخلاقيه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او صالح الاخلاق كما صح في الحديث آه، ف- فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه يعني ممكن يكون متدين وما شاء الله والسمت واللحية وال- والغطرة وما شاء الله وبيصلي و- لكن أخلاقيا صفر على الشمال مفيش أخلاق يبقى إذن لابد يكون عنده دين وعنده خلق وعشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم لما حب يديك الترمومتر اللي انت انت عارف فيه ترمومتر بنقيس بيه حرارة الايه ال- البدن وفي ترمومتر بنقيس بيه حرارة القلب وفي ترمومتر بنقيس بيه حرارة حرارة ال ال ال الأخلاق أو التدين أو الإيمان قال صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا عايز تعرف كمال إيمان العبد اللي واقف قدامك بص الأخلاق هذا الإنسان لو لقيت أخلاقه ما شاء الله عالية اعرف إن إيمانه عالي جدا أخلاقه ما فيش وحتى لو كان قدامك بيصلي وبيصوم فاعرف إن إيمانه ضعيف جدا جدا وإن كان يؤدي بعض العبادات البدنية الزوجة الخامسة ماذا قالت هقول لك بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد الزوجة دي بتذم ولا بتمدح طبعا بتمدح طب بتمدح ليه قال لك هي بتوصف جوزها انه لما بيخش البيت بيبقى عامل زي الفهد ولما يخرج بره البيت بيبقى عامل زي الاسد طيب ايه الفهد وايه الاسد قال لك اصل من اخلاق الفهد ان هو كثير النوم ولذلك حتى تلاقي مثلا في الغابه لما بييجوا ينزلوا يصوروا تلاقي ال- النمر خارج بيصطاد قاعد مش عارف بيعمل ايه بيهزر مع نمر زيه آه، الاسد نفس الحكايه الا الفهد الفهد على طول ما شاء الله نايم وبيحلم واخد بالك ويعني ايه قليل جدا من الفهود اللي ايه بتكون مستيقظه فمن اخلاق الفهد ان هو ايه كثير النوم هي قصدها تقول ان زوجها بينام كتير لا طبعا هي قصدها ان زوجها راجل فاضل آه، كثير التغافل يعني ايه كثير التغافل يعني لما بيخش البيت السلام عليكم وعليكم السلام ما بيقعدش يبص بقى على العيوب اللي موجوده في البيت يعني بالبلدي كده ما بيقعدش اول ما يخش يقول لا البتاع ده مكسور ليه والكوبايه دي مش في مكانها ليه والطبق ده معمول كده ليه والستاره مش عارف معمول ليه؟ بيخلي الزوجه تزهق من حياتها فاحنا بنقول ايه من الاخلاق الجميله جدا كما قال الاعرابي ان خير الرجال الفطن المتغافل اخويا وحبيبي انت تعرف ان في مشاكل كتيره جدا بتحصل في بيوت المسلمين بسبب ان الزوج يعني بيسموها كده بلغتنا المصريه نقري ولما بيخش البيت على طول عينيه زي عارف العدسه الزوم بتاعت الكاميرا اه يعني بيقرب زي ما احنا بنقرب كده واخد بالك بيروح مقرب على طول يقول لها بس ايه دي اه ال- البتاعه دي مطربه ليه ودي معموله ليه الزوجه بتتخنق يعني انت ما انتش شايف حاجه حلوه خالص في البيت ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم قال لا يفرك يعني لا يكره لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر اوعى في يوم من الأيام ما تبقاش منصف زوجتك أنت متضايق منها زعلان منها طيب بص قبل ما تحكم على زوجتك اقعد كده افرد قدامك كده في ورق مميزات زوجتك وعيوب زوجتك شوف زوجتك فيها كم ميزة اه والله فيها س- يعني سبع ثمان مميزات وفيها كم عيب فيها عيبين اللاعبين دولت يا جماعة الخير ما يدوبوش في بحار الحسنات خلينا بقى منصفين يبقى لو الزوجة ما شاء الله آه، طيبة جدا وخلوقة جدا ومؤدبة جدا وبتحترمك جدا وبتعزك جدا وبتربي أولادك وبتعمل وبتعمل وبتسوي لكن غصب عنها يعني الطبيخ بتاعها شويتين مش يعني مش قوي يعني واخد بالك نتغاضى نجيب لها واحدة تطبخ لها نجيب لها كتاب في في فن الطهي نجيب لها أخت فاضلة تعلمها إيه المشكلة ما هوش عيب لكن في النهاية لابد أن تتغاضى مش تيجي بقى على كل حاجة تمسكها لأن دي من أسباب المشاكل داخل البيوت وإحنا يا جماعة زي ما قلنا اتفقنا مش إن إحنا بنحكي قصص لا إحنا عايزين كل كلمة تخرج من أي امرأة من ال 11 دولت نعلق عليها ونشوف الواقع اللي إحنا عايشينه انت كزوج كزوج عايز تخلي بيتك تستقر الحياه فيه بالله عليك وانت داخل بلاش تقعد تبص على كل حاجه موجوده في البيت ولذلك كان من سنه حبيبك صلى الله عليه واله وسلم ان الانسان قبل ما يخش بيته لو كان قادم من سفر لابد ان يخبر زوجته بقدومه مش زي زمان بقى ما كانوا بيعلمونا في الافلام يقول لك يعمل نفسه مسافر ويقعد يستخبى ما اعرفش فين وبعدين يرجع يستخبى لها يومين في الذره وبعدين مره واحده يقوم طوب عليها فجاه ده مش اخلاق المسلمين ابدا لانه كده بيخونها وان الامير اذا التمس في اهله الخيانه افسدهم بالعكس اوعى في يوم من الايام تخون زوجتك ولا تخون ابنك او حاجه زي كده اوعى تعمل كده انك تفسدهم بالعكس انا مسافر سلام عليكم حبيبتي انا جاي في اليوم كذا في الساعه كذا ليه قال لك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعساء يعني حتى زوجتك تتزين ربما تكون مهملة في نفسها في الفترة اللي انت مسافر فيها فلما تقول لها انا جاي الساعة كذا او يوم كذا ما شاء الله تنظف البيت وتظبط نفسها وتتزين وتستعد للقائك وجهز لك الاكل تخش البيت لا تقع عينك على اي شيء يضايقك انما لما تيجي تطب فجأة تخش يمكن الزوجة شعرها منكوش مش حاطه مكياج مش مظبطه نفسها البيت م- مقلوب العلاج الاولاد مش مش متظبطين يبقى انت تقع عينيك على حاجه زي كده تحصل مشاكل ويحصل نفور بين الزوج والزوجه احنا بنعالج مشاكل المشاكل دي موجوده يقينا في بيوت كثير من المسلمين اخويا وحبيبي ما تطبش فجأة عرف زوجتك دايما بتيجي امتى عرف زوجتك لو سافرت هترجع امتى علشان تخش عينيك تقع على كل جميل لكن لو قدرا دخلت وعينيك وقعت على حاجة ما هياش عاجباك فخليك منصف اعمل نفسك مش واخد بالك في عيوب طبعا ما ينفعش نتغاضى عنها بمعنى داخل من بره ما ينفع يعني ممكن نتغاضى عن ان الكوبايه مدلوقه ممكن نتغاضى عن ان الطبق محطوط مش في مكانه لكن م- مش ممكن نتغاضى من ان الزوجه ما صلتش العصر جاي من بره سلام عليكم وعليكم السلام حبيبتي صليت العصر ولا لا يا خبر ابيض ده انا نسيت العصر اصل كنت مشغوله كنت بعمل آه، مش عارف آه، تقديحه ولا ما اعرفش بيسموها ايه واخد بالك وكنت مشغوله بالطبيخ فيعني فنسيت العصر فانت بقى في اللحظه ديت حسسها ان انت غضبان لله لا طيب لو سمحت خش صلي العصر طب هكمل بس ال- مش ه- والله العظيم ما هاكل الا لما تصلي العصر مره في الثانيه في الثالثه لما تحس ان انت غضبان قول لها بص بقى خلاص مش انت بقى اللي شغلك عن ال- عن الصلاه الاكل طب انا مش واكل النهارده طب يعني ده انا طول النهار تعبانه في الاكل ومش عارف انا مش واكل ما دام ال- الاكل لا- خلاك ت- تنسي الصلاه واوا انا مش واكل هتقول لي ما انا كده هتسوح اقول لك ما تخافش ما هي تخش تصلي وانت هتخش المطبخ روق نفسك برضه بس من وراها يعني المهم صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم فشايف الموضوع ان أهم ان اهم حاجه ان انت تكون ذكي جدا جدا في حته ان انت ما تكونش مدقق على كل حاجه فوت خمس حاجات غلط شفتها دق على حاجة وسيب أربعة أو دق على حاجتين وسيب أربعة ودق على الحاجات المهمة اللي ما ينفعش إن أنت تفوتها لكن الباقي لازم إن أنت تتغاضى عنه يبقى أول صفة جميلة الزوجة دي قالتها في زوجها زوجي إن دخل فهد زوج محترم زوج منصف أول ما بيخش ما بيقعدش بقى على طول عينيه على العيب ده وعلى العيب دوت لا أول ما بيخش بيعمل نفسه مش واخد باله وإزيك يا حبيبتي عاملة إيه السلام عليكم إزاي أخبارك إزاي الأولاد عاملين إيه طب أنا قاعد جوه يا حبيبتي عقبال ما تظبطي الأمور وكده وأنا قاعد جوه الزوجة دي تكون سعيدة جدا جدا مع هذا الزوج ايه الصفة التانية الجميلة برضو اللي موجودة في الزوج ده هنقولها بس بعد الفاصل اوعى تروح يمين او شمال خليك معايا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه، أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأنا مش بقولها من فراغ والله أنا بحس إن إحنا إن إحنا أهل وعشرة عمر وبحس إن إحنا أسرة واحدة ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما أخويا وحبيبي قلنا إن الزوجة الخامسة قالت آه، زوجي إن دخل فهد يعني أخلاقه جميلة جدا فإن الراجل بيتغاضى عن الأخطاء أو عن بعض الأخطاء وما بيخشش بقى يقعد بقى يبص على كل عيب أو على كل مشكلة في في البيت فلما بيتغاضى البيت بيمشي والزوجة بتحس ان الزوج مش هيحرجها في حاجات ربما تسبب لها الحرج فدي من اخلاق الرجال الجميلة اللي هو ان خير الرجال الفطن المتغافل يبقى زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد هو رغم ان هو متغافل في البيت لكن هو بره البيت الله اكبر عليه اسد بين الرجال ما شاء الله ليه شخصية وليه مكانة وليه قوة وليه هيبة وليه آه، يعني كلمته اللي بتتقال وسط الرجال ينفذها على ألف رجل لكن في بيته يتغافل ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب كان ليه كلمة جميلة جدا كان يقول إيه كان يقول إني أحب أن يكون الرجل في أهله كالطفل الصغير فإن أرادته رجلا وجدته رجلا افهم بقى معنى الكلام الجميل ده بيقول أنا أحب أن الراجل يكون مع زوجته كالطفل الصغير انت لما تقعد في البيت مع زوجتك ما ينفعش انت لو شيخ ت- تتعامل مع زوجتك على ان انت شيخ وان هي لازم تناديك يا فضيله الشيخ ويعني تتعامل معاك معامله رسميه اه، وفي بعض الازواج كده تقول له حضرتك وسيادتك ولا حضرتك وسيادتك طبعا ده مش اسلوب تعامل بين زوجين لان طبعا دي بتبقى بتعمل مشكله جامده جدا لكن لابد يا جماعه الخير ان يكون الزوج والزوجه فيما بينهم الحجاب يعني او الحاجز مش موجود يعني إيه ان هو يختار لها اسم حلو وهي تختار له اسم حلو ويتعاملوا مع بعض يعني آه، مثلا اسمها مش عارف ايه يعني يقول لها آه، يا لولا آه، نسمه يا بسبوسه يا ننوسه هي تقول له آه، مثلا يعني آه، اي اسم برضه حلو كده واخد بالك يا بقلص بس بلاش بقلص لان ده اسم تاني المهم يعني إيه؟ يعني المهم تنقي له اسم برضه حلو تدلعه بيه بس مش في الشارع يعني بينهم وبين بعض يعني فشيء جميل جدا يبقى فيه ان يبقى فيه تحامل ورحمه وحنيه والفه بين الزوج والزوجه يبقى زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسال عما عهد اخويا حبيبي ال- المصور معانا في الاستوديو بيقول لي بس الكلام بتاع الشعر اللغه العربيه بتاع زمان دي صعب قوي قلت لهم ما سمعتش انت بقى بيت الشعر بتاع زمان ده في حته كده على هامش السير يعني كان في قطعه كده بيقول لك ايه آه يقول لك ومضاع ده من ضمن الشعر بقى اللي جاهلي يعني كان زمان يعني عشان تعرف اللغه زمان كانت عامله ازاي يعني كان يقول لك ومضعشرا بالقعطلين تحشرمت شرافته فخرق الخرب وصلي الهيكذوب الكيكذوب تهيهعت من روق في العنقبوت المنفلي وتفشحط الفشحاط في شحط الحفا بربا سكاته بروق في البعبع اظن كلام واضح جدا كلام عاطفي ورومانسي آه طبعا هو سالني تفسير الكلمات ديت فقلت له مضعشرا اي متعرف الخرنوف القعطلين اي المؤمؤتان تحشرمت اي تفسردت وكانها صغير الهرباط وبعدين شرافته قال لك يفسرها ما قبلها طبعا اللي قبلها ما حدش فاهم منه حاجه يعني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم المهم المراه قالت ايه بقى جميل قالت زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد الحته بقى الثالثه دي جميله قوي قوي ومهمة جدا جدا يا أزواج المسلمين ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين ولا يسأل عما عهد الله حتة جميلة قوي والله لو قضينا الحلقة كلها في حتة ولا يسأل عما عهد لكانت يعني يعني مش كفاية برضه إزاي رجل كريم جدا بيديها الفلوس وما يسألهاش بقى ما يجيش يديها مثلا 2 جنيه وخارج الصبحيه يجي اخر النهار يقول لها كشف عايز اعرف كل مليم اتصرف فين وبعدين لا ده ناقص قرش صاغ واخد بالك يعني انت عارف في ازواج صعبه جدا في المعاملات الماديه لا اخويا وحبيبي وسع على بيتك يكفي انك تسمع قول النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم واللقمة يضعها الرجل في في امرأتي له بها صدقة انت ليك اجر ليك اجر كبير في كل لقمة زوجتك تاكلها في كل لقمة ابنك ياكلها او بنتك في كل هدمة يلبسوها في كل متعة بيتمتعوها أنت لك أجر فيها بفضل الله سبحانه وتعالى والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في عتق رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك يعني أعظم أجر في كل دولة الدينار اللي حضرتك انفقته على زوجتك وعلى اولادك فما تبخلش والله ما تبخل وكل ما ربنا يوسع عليك كل ما توسع على اولادك اي نعم اوعى تبخل على زوجتك ولا على اولادك والله العظيم آه، يعني انا مش عارف اقول لك ايه انا يعني مش بزكي نفسي انا واحد من الناس استمتع استمتع وانا انفق على زوجتي وعلى اولادي اشعر بلذه الابن لما ياكل حاجه انا اشعر بطعمها في فمي احس بلذه وفرحه ان انا انفق على زوجتي وعلى اولادي خد بالك من الحته ديت مهمه جدا ولا يسال عما عهد بتقول زوجي رجل كريم بيسيب لي الخير في البيت ما شاء الله ولما يجي ما يسالنيش ها الرز اللي كنت سايبه اخباره ايه نقصت منه كام حبايه والسكر كام كيلو ناقص منه واللحمه اللي عندك اخبارها ايه لان البخيل مذموم البخيل مذموم اذكر لك كده قصه كده من قصص البخلاء عجيبه جدا بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان في راجل زمان كان الامام ابن الجوزي بيذكره في قصص البخلاء يعني وكده فكان في راجل زمان كان بخيل بخل يعني ما يتوصفش ربنا عافينا عافيك فالمهم ما كانش كان اللحمه دي بالنسبه له مثلا ما يعني ما تخشش بيته ممكن يتصور عند الجزار جنب اللحمه انما مش ممكن تخش بيته في يوم من الايام فك الكيس وكسر الحواجز وخرج عن ال- يعني فقد الذاكره زي ما بيقولوا واشترى كيلو لحمه فاشترى كيلو لحمه وكان كيلو لحمه آه، فيه جزء لحمه وجزء عظم يعني فكل اللحمه لوحده وساب العظمه فبعدين مفكر الله طب ده انا اكلت اللحمه لوحدي ونسيت ولادي الثلاثه اقول لك اجمع ولادي الثلاثه واشوف مين فيهم اللي يستحق العظمه دي راح مجمع ولاده الثلاثه قال لهم انا هعمل لكم مسابقه واشوف مين اللي هيفوز بالعظمه دي يعني برنامج من سيربح العظمه واخد بال حضرتك فالمهم فقال الاولاني شوف يا ابني يا حبيبي لو اديتك العظمه ديت هتعمل فيها ايه قال له اعمل ايه قال له الوكها في فمي والحسها وامصمص وامصمصها حتى لا يدرى لعام هي ام لعامين انا اقعد امصمص في العظمه لحد لما تترمي في الشارع واحد يعدي يقول ايه هي دي مرميه بقى لها سنه ولا سنتين قال له لا لا لا انت مسرف حسبي الله ونعم الوكيل فقال له الثاني تعالى يا ابني والله اوعى ربنا ما يخيبش ظن فيك تعمل ايه في العظمه يا حبيبي لو سبتها لك قال له اما انا فألوكها وأمصمصها في فمي ثم أتركها في الشارع حتى لا يجد لا يكون فيها للذر مقيلا عارف الذر اللي هو النمل الصغير بيقول له لو جت نملة صغيرة عشان تلاقي نسمة نسمة تاكلها من العظمة دي ما تلاقيش ترجع تقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال له لا لا أنت مسرف حسبي الله ونعم الوكيل فراح منادي التالت قال له أنت ابن حبيبي أنت اللي أنا ربيتك بقى أنت بقى اللي أمل فيك يا حبيبي اوعى تخيب رجائي فيك ها هتعمل ايه في العظمه يا حبيبي قال له انا ده انا ابنك يا حبيبي انا اخد العظمه ادقها واسفها فقال له بورك فيك ابن ابيك انت اللي تستاهل العظمه يا حبيبي قال له هدقها واسفها مش هتخلي يعني ايه لا نمل يشوفها ولا حد يشوفها يعني فشوف سبحان الله قصه تانية عجيبه جدا برضه الواحد بخيل قوي فكل ما يجيب حاجه آه، لزوجته يرجع يعمل لها عايز تقرير انت صرفت الحاجه دي فين لحد ما هي زهقت منه ففي يوم من الايام جاب 2 كيلو لحمه في البيت وبعدين قال لها اطبخها ولما ارجع من الشغل ومش عارف ايه فرجع من الشغل ها السلام عليكم عليكم السلام اخبار اللحمه إيه؟ قالت له ما اسكت ما تدري ما عرفتش آه، ده القطه كانت اللحمه قال لها لا حول ولا قوه الا بالله بعدها باسبوع جاب 2 كيلو لحمه تانيين آه، اطبخها قبل ما ارجع واشوف الكلام ده كله فرجع من الشغل ها إيه اخبار اللحمه ايه الحمد لله عملتها مشويه ولا مش- قالت له اسكت ده القطه كلتها فاستغرب جه في المره الثالثه راح جايب 2 كيلو لحمه جه بالليل قالت له اسكت ده القطه كلتها قال لها طيب انا هجيب الميزان راح جاب الميزان وراح مسك القطه وراح حاططها على الميزان فلا القطه وزنها 2 كيلو قال لها طب دي اللحمه فين القطه بقى واخد بالك يعني- يعني سبحان الله فاذا كان من صفات الجميل لهذا الرجل انه واذا ايه واذا دخل واذا د- اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسال عما عهد قيمة الإنسان أخوي وحبيبي فيما يعطي لا فيما يأخذ قيمتك أنت كإنسان في اللي أنت بتعطيه مش في اللي أنت بتاخده ولذلك النبي عليه السلام لما عدى على بني سلمة على بني سلمة وقال لهم من سيدكم قالوا سيدنا الجد بن قيس غير أننا نبخله يعني بنتهمه بالبخل قال وأي داء أدوى من البخل هو في داء أسوأ من البخل ده أسوأ داء في الدنيا أن يكون الإنسان بخيل قال بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو ابن الجموح عمرو بن الجموح اللي استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه خد بالك إذا فالبخل داء وبيل أما الكرم فهو صفات النبلاء الأفاضل إن هو يكون كريم ليه؟ أصل البخيل ده إنسان بيتهم ربه عز وجل فأنه إذا أنفق فلن يخلف الله عز وجل عليه وقد قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو هو وحده سبحانه وتعالى فهو يخلفه وهو خير الرازقين مصدق حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ده بيتكلم عن الصدقة على الناس فما ظنك بزوجتك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال ثلاث أقسم عليهن وكان أول حاجة ما نقص مال من صدقة إذا كان المال لا ينقص من صدقة فكيف وإذا كان الإنسان ينفق على زوجته وعلى أولاده أسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع المسلمين الحقيقة الإنسان محتاج أنه يراجع نفسه في مسألة الكرم والبخل وأن هو يعطي وما تخافش أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا سبحانه وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك هذا وعد الله سبحانه وتعالى بيقول لك أنفق وأنا أنفق عليك سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ولذلك الإنسان يا جماعة الخير ممكن يضيع كل حاجة بسبب الحرص على الدنيا يحكى في قصص بني إسرائيل قصة كده جميلة أحكيها لكم كده بسرعة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم احنا خد بالك دي ليلة في بيت النبي ما ينفعش نقعد من غير ما نصلي على النبي ده من شروط وعدنا في بيت النبي إن احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد في الموضوع برضه مش عايزين ننسى ال SMS بالله عليك عايزين نقول مين اللي هيقدم هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم والحقيقه انا معايا النهارده حاجات جميله جدا والله العظيم بشرات جميله جدا طب هقولها لكم قبل ما اكمل ال- ال- ال- الحته ديت من ضمن البشرات الجميله حاجه جاني SMS كتيره جدا جدا وكان بشرات جميله جدا اللي قالت هتحجب واللي قالت كذا مش هتحجب اللي قالت اتحجبت خلاص واللي قالت كذا لكن عايز اقول لكم البواقي بقى يعني او او الخلاصه بتاعتهم جبت لكم بعضهم على وانا قلت هذكر أس- بعض الاسماء اللي كان ال SMS بتاعتهم يعني ما شاء الله جميله وهندعي لهم ان شاء الله وندعي الجل لكل اللي بعتوا بان ربنا يرزقنا واياهم بالفردوس الاعلى عندك مثلا منى من اسوان وهدى من العراق قالوا هنصلي على النبي كل يوم ألف مره صلي بقى عليه صلى الله عليه وسلم الاخت هبه ابراهيم قالت هرد عن عرض اخواتي هديتي للنبي يعني هرد عن عرض اخواتي وانهى عن النميمه نوران محمد قالت هكتر من الصلاه على النبي واحفظ القران إيه- ايمان علي من الخرطوم قالت هعين- هعين- أعين زوجي في دنياه وأخراه وداد قالت أكفو اليتيم وأربي أولادي كل ده هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم الأخت عبير يحيى قالت لبست الحجاب خلاص الأخت أم وائل قالت لبست الحجاب وواظبت على الصلاة أم هشام من اليمن قالت لبست الحجاب أم محمود قالت لبست النقاب أم محمد علام قالت مقابلة السيئة بالإحسان والعفو آه، أم عدنان آه، قالت آه، أربي ابني ليكون صلاح الدين اللي هيفتح بيت المقدس إن شاء الله عباس محمود قال بدأت الصلاة أنا وأولادي شفت الهدايا الحلوة شفت الهدايا الجميلة والله المسلمين كلهم خير يا جماعة ربنا يبارك في جميع المسلمين قولوا آمين آه، أم عمر من مصر قالت التزمت مص- آه، بصلاة الفجر وأذكار الصباح والمساء الأخت ساري قالت لبست الحجاب وتركت التنمص الأخت أم يوسف قالت لبست النقاب أخت صفاء من السودان قالت لبست الحجاب الأخت عبير قالت هواظب أو واظبت على 12 ركعة من السنة وقيام ليل وصلاة الفجر وصيام النوافل ما شاء الله آه، أخ ما بعتش اسمه الحقيقة لكن قال أنا كنت على علاقة محرمة بامرأة كادت أن تصل إلى الزنا خد منها معاد عياذا بالله الفعل الفاحشة قال ولما سمعت الحلقة دي قال والله تركتها لله هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأخت إيمان بتقول بعتت اللي هي اللي احنا كنا معانا في الحلقة اللي فاتت قالت أسلمت بسببك وأرجو الدعاء لأختي مريم بالهداية أسأل الله عز وجل أن يهدي مريم وأن يشرح صدرها للإسلام وكل اللي بعت لي سواء اللي ذكرت اسمهم أو اللي ما ذكرش اسمهم إن شاء الله أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياهم وإياكم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أنا منتظر فعلا SMS بتاعتكم عشان أشوف إيه الهدايا اللي هتقدموها للنبي عليه الصلاة والسلام وكل واحد هيقدم هدية ملزم بها أمام الله ما فيش واحد يبعت يقول هبتدي أصلي وبعدين أترك الصلاة هديتك للنبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف قد إيه الدنيا يا جماعة وإحنا لسه ما زلنا في الزوجة الخامسة قد إيه الدنيا ممكن تخلي الإنسان فعلا يفقد حاجات كتيرة جدا ومعاني كتيرة جدا بكل أسف لأنه حريص جدا على الدنيا بيحكى في قصص بني, بني إسرائيل إن عيسى عليه السلام كان في رحلة من رحلاته في سفر من أسفاره وبعدين وهو مسافر قبل واحد يهودي وانت عارفين اليهود يهود ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين فاليهودي كان معاه رغيفين وسيدنا عيسى عليه السلام وعلى وعليه على نبينا الصلاة والسلام كان معاه رغيف واحد فقابله فاليهودي ظن ان هو مع آه، يعني مع سيدنا عيسى مع حاجات كتيره باكل كتير فقال لك اخش معاه قال له تاذن لي اسافر معاك قال له سافر معاه قال له خلاص نحط اكل على اكلك قال له ماشي فلما حط الاكل على ده فاكتشف ان سيدنا عيسى معهوش غير رغيف واحد فحزن واتضايق وقال يا ريتني ما شاركته المهم سيدنا عيسى وهم ماشيين قال له بع- يعني استاذنك استريح شويه هصلي ركعتين وبعدين نكمل بيصلي ركعتين راح اليهودي ايه من ورا سيدنا عيسى راح واكل الرغيف وخلى ايه ساب رغيفين كانوا ثلاث رغيفين سيدنا عيسى بعد ما صلى قال له ائتنا بالطعام تعالى بقى ناكل فلسه بياكل قال له كانوا ثلاث رغيف راحوا فين الرغيف الثالث قال له اليهودي بقى بيقول له قال له والله ما كان الا رغيفين فسيدنا عيسى كانه عايز يقول يعني ان شاء الله هجيب الثالث يعني بس هو كانوا ثلاثه يعني فالمهم وهم ماشيين فجاه آه، معديين كده ففجاه لقى واحد اعمى فسيدنا عيسى قال له آه، ساقرا عليك وستعود مبصرا باذن الله جل وعلا فقرأ عليه عيسى عليه السلام فعاد الرجل مبصرا باذن الله فالرجل اللي هو اليهودي قال سبحان الله شيء عجيب جدا فقال عيسى اسالك بالذي اراك تلك الايه اين الرغيف الثالث قال له والله ما كان الا رافع ما فيش مشكله هنجيبه برضه ان شاء الله شويتين هم ماشيين لقوا غزاله فراح سيدنا عيسى واخد الغزاله وراح ذابحها وراح معلقها في سيخ وبدا يشويها فبعد ما شواها وكلوا منها راح امرها سيدنا عيسى فقامت حيه تجري قامت رجعت تاني حية وبتجري فالراجل تعجب سبحان الله فقال عيسى عليه السلام قال- قال له أسألك بالذي أراك تلك الآية أين الرغيف الثالث قال له والله ما كان إلا رغيفين شويتين معديين من على نهر كده فعايزين يعدوا معهمش مركبه فسيدنا عيسى قال له عدي بسم الله فراحوا معديين على النهر عدوا الناحيه الثانيه فالراجل مستغرب بقول لا سبحان الله قال له اسالك بالذي اجراك على النهر اين الرغيف الثالث قال له والله ما كان الا رغيفين اخر حاجه بقى عدوا الناحيه الثانيه لقوا ثلاث تكوام رمل فسيدنا عيسى سأل المولى عز وجل فتحولت الثلاث تكوام الرمل دول تحولوا إلى ثلاث تكوام ذهب والناس إذا رأوا الذهب فإن العقل قد ذهب رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا فأول ما شاف الذهب قال له يا خبر أبيض فسيدنا عيسى جابها له بقى بطريقة حلوة أوي قال له الكومة الأولانية دي بتاعت الذهب دي دي بتاعتي أنا والكومة الثانية دي بتاعتك والكومة الثالثة بتاعت اللي أكل الرغيف الثالث قال له أنا اللي أكلت الرغيف الثالث فقال له خلاص الثلاث تكوام ليك أنا لا أريد شيئا من الدنيا خد بالك أنا فاضل بس ربع دقيقة قبل الفاصل كده عشان أقول لك القصة انتهت إزاي المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى ان سيدنا عيسى ساب له ثلاث اكوام بالذهب الراجل بقى قعد بقى قدام الذهب مش عارف يعمل ايه طب اجيب ايه اعمل ايه اسوي ايه قعد بقى يتذكر بقى المشروعات والامال اللي هيعملها ومن ورا الذهب اللي ايه اللي هياخده ده فجاه راح معدي من عليه ثلاث لصوص فاول ما شافوا قالوا ايه ده معقول الراجل ده يستأثر بالثلاث اكوام ذهب دولت هو ده يستاهلهم لا طبعا دول بتوعنا احنا وراحوا قاتلينه وراحوا ايه مستولين على الثلاث اكوام ده خلوهم الشيطان فقال الاثنين منهم معقوله هتسيبوا الثالث اللي معاكم ياخد معاكم ويقسموا كل واحد كوم يا عم ليه طب ما تقتلوا الثالث دوت وانتوا الاثنين كل واحد ياخد كوم ونص قالوا ماشي حلو قوي فواحد قال للتاني قال له يقول لك نبعته يجيب لنا اكل ولما يجي ننقض عليه نقتله ونقسم الثلاث اكوام قال له ماشي فراحوا بعتوه يجيب اكل قال له بس عشان نتقوى ونقدر نشيل الذهب وراح الشيطان جه للتالت بقى اللي راح يجيب اكل قال له طب وانت تسيبهم ياخدوا الذهب ليه ولا يقسموا معاك ليه يا عم حط لهم سم في الاكل وهم لما ياكلوا الاكل ده هيموتوا فانت تاخد الذهب قال والله فكره حلوه جاب الاكل حط لهم فيه السم ولما رجع حط لهم الاكل فقبل ما ياكلوا قاموا قاموا قاتلينه ففضل الاثنين والثلاث اكوام ذهب فبعد ما خدوا قتلوا الراجل ده ولسه هياخدوا الثلاث اكوام ذهب قالوا ايه رايك قبل ما نشيل بقى الذهب تعالى ناكل عشان نتقوى على حمل الذهب فاكلوا فماتوا وبقي الذهب والاربعه مقتولين وميتين فمر سيدنا عيسى بعد ما رجع من سفرته فلما لقى الاربعه مقتولين والذهب زي ما هو قال هكذا تفعل الدنيا بأهلها يبقى إذن زوج الخامسة قالت يا حبايبي قالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد الزوجة السادسة قالت إيه ده اللي هنعرفه بعد الفاصل قصير خليك معايا ما تروحش هنا ولا هنا جزاكم الله خير على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة أنا عايز وإحنا بنتكلم في الحلقة نستشعر تماما إن إحنا دلوقتي في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمنا عائشة دلوقتي هي اللي بتتكلم وهي اللي بتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل بين الأزواج ال 11 دولت وإيه الحديث اللي دار ما بينهم تعالوا نشوف السادسة قالت إيه يا جماعة السادسة الحقيقة يعني يعني جابته بالضربة القاضية برضه قالت إيه قالت زوجي إن أكل لف خدوا بالكم وإن شرب اشتف خدوا بالكم وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث أنا هترجم دلوقتي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا برضو بننبه احنا منتظرين ال SMS بتاعتكم عشان نعلق عليها ان شاء الله كل حلقه ان شاء الله وندعو لكم ومنتظرين هديه النبي اوعى تنسى هديه النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم وانت تخيل نفسك ان انت دلوقتي في بيته وبيقول لك فين هديتي فانت لازم تقدم له هديه صلى الله عليه وسلم وهنستقبل تليفوناتكم بعد يعني 10 دقايق ولا حاجه كده ان شاء الله عشان يعني نشرح نفرح بمشاركتكم لينا ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. انت بتقول زوجي ان دخل ان اكل لف يعني ايه؟ يعني هي بتحط السفرة فيها مثلا 10 15 صنف مثلا يعني فهو لما بياكل ما شاء الله ربنا يكرمه مبدأه في الحياة الدنيا من فاتة فما بيسيبش حاجة يعني الله أكبر زي ما واحد كده عزم واحد صاحبه في مرة مش عزمه يعني هو كان بياكل فدخل عليه صاحبه آه، السلام عليكم وعليكم السلام كنت عايزك في موضوع قال له طب آه، يعني أنا باكل دلوقتي طب ممكن تاكل معايا وبعدين نتكلم قال له لا والله الحمد لله لسه واكل وعلى الآخر ولا أجد له مسلكا قال له طب بس يعني اجبر الذات قال له والله ما قادر قال له طب بص انزل ازقز معايا فنزل وفعلا ازقز يعني الله اكبر يعني ما خلاش حاجه فصاحبه قال له طب ربنا يبارك في عمرك يبقى بعد كده كل يعني عندنا وبقى ازقز في بيتكم يعني واخد بالك ربنا يبارك فيك فشايف الموضوع ان ايه الراجل ده كان من النوعيه ديت ما شاء الله عليه الله اكبر نفسه حلو قوي ما بيخليش حاجه بتقول ان اكل لف ما بيسيبش ولا طبق الا ما بياكل منه وان شرب اشتف يعني لما بيمسك الحاجه ما بينزلهاش من على الفم الا ما بيكون يعني ايه آه يعني جاب اخر اخر اخرها يعني طيب وان اضطجع التف الله طب هو الراجل اللي, اللي لو اكل لف دوت وان شرب اشتف ده اكبر دليل على ان الزوجه دي زوجه مثاليه جدا في اكلها صح كده انت عارف في واحد ممكن يجي ياكل فزوجته مثلا تكون عامله له اكله فهو يا دوب مع اول لقمه يقول لها الحمد لله وانا لله وانا راجعون وعيشه واخرتها الموت يعني فجزاكم الله خير الحمد لله شبعت فيقوم يعني فاهم ازاي؟ وفي واحد تاني من حلاوه اكل زوجته يعني ما بيتحركش ما شاء الله عمال بياكل الله اكبر واخد بالك فاذا الزوجه ديت طبخها حلو والدليل على هذا ان هو ان اكل لف ما بيسيبش ولا صنف هي عاملاه الا ما بياكل منه طب الزوجه اللي عامله اكل حلو ديت واللي طول النهار عماله بتبذل جهد عظيم جدا عشان تعمل الاصناف الحلوه لزوجها مش يعني لابد ان الزوج ده يشكرها مش لابد يقدم لها معروف مش لابد ان هو يكافئها لا كانت المكافأة ليها ان هو لما يجي ينام سبحان الله وإن اضطجع التف يعني كده يجي ينام يروح ايه متقعور لوحده كده في الحال بتاعه ويقوم ايه رامي نفسه بعيد عنها او مديها ظهره ولا ليها علاقه بيها خالص ولا, ولا كانها زوجته خالص واخد بالك دي مشكله طبعا مشكله ان الزوج لما ولذلك هي قالت بعد كده ايه قالت ولا يولج الكف ليعلم البث يعني ايه ما بيطبطبش عليا عشان حتى يعرف إذا كنت أنا فرحانة ولا زعلانة حزينة ولا متضايقة حتى ما بيدينيش فرصة إن أنا أعبر له لا عن حزني ولا عن حبي إن البث تأتي بالمعنيين إن أنا عايز أبث لك أحزاني أو أبث لك أفراحي أو أبث لك حبي فهو ما بيديلهاش فرصة خالص لأنها حتى تشتكي له ولا أنها حتى تقول له أنا بحبك هو أول ما يضطجع يروح يلتف يروح ايه لوحده كده ونايم في ركن كده من السرير في ركن البعيد الهادي ويسيبها بقى ايه واخد بالك ولا يسأل فيها خالص سبحان الله اخويا وحبيبي زي ما قلت لك المرأة بطبعها عاطفية طب تعالى نتلقى التليفون ده ونرجع مرة تانية الاستاذه عائشة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه كان عندي مشكلة يا شيخنا بس كنت عايزة يعني اسفة ان انا هزعجك بيها اتفضلي آه، انا اتجوزت ما كملتش شهر في جوازي يعني مده 45 يوم نعم.
آه، تالت يوم جوازي بالظبط آه، جوزي خدني لوالدته نعم فما بيتقيش ربنا فيا عنده مرض ان هو بيعمل مع نفسه عادة سريه و...
أعوذ بالله.
حتى المصاريف ما بيسيبهاش فانا اضطريت ان انا قلت له ان يعني حتى من العاده دي ممكن تتعالج بيها ونفضل في بيتنا يعني آه، لو على الشغل ماشي انزل دور وخد ده بيبيعه ونشتغل مع بعض حتى و...
ربنا يكرمك.
يعني نكمل مع بعض بس كان رده عليا ان هو ضربني وهني ونزلني وخد عفش جوز عليه اخته ولجأوا للقانون اضطريت ان انا اعمل زيهم والجأ ليهم فانا مش عارفه يعني هل انا مشيت كده صح ان انا لجأت للقانون ولا حرام عليا ان انا طيب اعمل حاضر اختي عائشه ربنا يحفظك حاضر انا هو طبعا كان ال- الاولى بدل ما ندخل نفسنا في محاكم قدام بعض ومشاكل آه، ربنا يا رب يبارك فيكم جم- جميعا يا رب العالمين ويصلح بيوت المسلمين كان الاولى ان يبقى حكم من اهله وحكم من اهلها ويحاولوا يتحكموا الناس افاضل ويحاولوا يقربوا المسافات ويعرفوا العيب فين والمشكله فين ونحل المشاكل ما بيننا بدل اللجوء للمحاكم آه، دي نقطه مهمه جدا النقطه الثانيه ان الزوج نفسه لابد ان احنا لما ننتقي زوج ان احنا نحرص جدا جدا عشان بعد كده بنندم على فكره اكبر مشاكل اللي حصلت في بيت المسلمين بصدق وانا اكيد م- يعني حاسس ان الكل موافقني في كده هو سوء الاختيار ان انسان يختار غلط او زوجه تختار غلط وبعد كده يندموا يعني زوجه وخ- خدته ما بيصليش لان ايه لان هو لما راح يتقدم لا الاب ساله انت بتصلي ولا لا ولا الام سالته ولا حد ساله انت بتصلي ولا لا وبعدين لما قال لهم يا جماعه ده ما بيصليش يقول لك ربنا يهديه ان شاء الله المهم الحمد لله هو موظف قد الدنيا وليه مرتب وعنده املاك وعنده عنده وفي النهايه البنت تتبهدل وتتطلق وترجع لهم مره ثانيه فدي مساله مهمه جدا يا جماعه اللي هو حسن الاختيار اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه طيب الأخت ياسمين معانا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طب اذا الاتصال انقطع آه فشاهد شاهد الموضوع حبايبي ان السادسه قالت زوجي ان اكل لف بياكل كل حاجه وان شرب اشتف وبيشرب كل حاجة لكن رغم ده كله ما بيكافئش الزوجة الطيبة الأمينة الوفية اللي طول النهار بتتعب عشانه وإن اضطجع الكف ما بيسألش عنها خالص ولا يولج الكف ليعلم البث عمره ما بيسأل عنها ولا بيعرف أخبارها حبيبي في الله علاج المشكلة بتاعت السادسة ديت إن الزوج لما ياكل لقمة يا ريت وهو بياكل ياكل زوجته معاه طب لو ما كانش ليه في الحته ديت معلش طبعا لازم يتعلم بس لو ما كانش ليه في الحكايه ديت على الاقل وهو بياكل ياكل لقمتين ثلاثه ويبص لزوجته ما بقاش يعني عينه ما شاء الله شغاله في الاطباق كلها وغاضت بصل عن زوجته ويقول لك اصل ربنا امرنا قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم يعني خد بالك لا مش مع زوجتك فاقعد بص لزوجتك بص لها بصه حلوه ليه بيسموها لغه العيون لغة العيون زي ما كنت بتستعملها زمان في الحرام استعملها في الحلال وخد بالك استعمل لغة العيون في الحلال مع زوجتك النظرة إليها قربة تتقرب بها إلى الله لأنك بتدخل عليها السعادة وبذلك تتحصل على حسنات النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن اتيان رجل زوجته قال وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال أجل أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا بلى قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر فالشاهد في الموضوع على قد ما تقدر ان انت وانت بتاكل معاها بص لها كلمها حاول بقدر الامكان ان انت تشكرها دائما يا سلام يعني ما شاء الله يعني اكلك ربنا يبارك فيك يجازيك عني كل خير والله انا مش عارف ايه اقول لك ايه بكل لقمه باكلها يكون لك صدقه يا حبيبتي وبعد ما تاكل وتشرب وتيجوا تناموا لابد ان زوجتك ديت زوجتك حبيبتك مش حرام خدها في حضنك طبطب عليها شوفها زعلانه من ايه متضايقه من ايه ايه اللي مخليها حزينه هي عايزه تعبر لك حتى عن حبها تقول لك كلمتين او انت تقول لها كلمتين قبل ما تنام هتنام وهي فرحانه وسعيده وده عيالك وانت تنام وانت سعيد وفرحان لان هي كمان قدرت ان انت تدخل عليها الفرحه طب تعالوا نشوف السبعه ماذا قالت السبعه دي بقى جابت جوزها لمس اكتاف بلغه المصارعه يعني واخد بالك قالت زوجي غياياء عياياء طبقاء كل داء له داء أظن يعني يعني دي ما خلتلوش طب, طب لما يجي يتفاهم مع زوجته بيعمل إيه قالت شجكي أو فلكي أو جمع كل لك هنترجم بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم بتقول إيه بتقول زوجي غياياء يعني الغياء من الغياء من الغي والضلال يعني راجل ضلالي حياته كلها بعيد عن ربنا بالبلدي ما يعرفش حاجة عن دينه واخد بالك غياياء عياياء ما بيعرفش يتكلم كلمتين حلوين او بعضهم فسرها انه عياياء لا يستطيع ان ياتي زوجته في الحلال واخد بالك يبقى اذا رجل يعني ربنا عافيه ويعافيكم يا رب العالمين انسان في الغي والضلال والفساد و وفوق ده كله لا بيعرف يتكلم كلمتين حلوين مع زوجته ولا بيستطيع انه ياتي زوجته في الحلال طبقة مقفل حتى لو حصلت مشكلة تعوز تتفاهم معاه مفيش هو اللي في دماغه هو كده وان كان عاجبك واخد بالك يعني مقفل الدنيا على الاخر خالص وما بتفهمش ولا كلمة طبقاء قالت ايه كل داء له داء يعني يعني كل امراض الدنيا في الراجل ده ما فيهوش حاجه عدله ابدا كل الامراض اللي في الدنيا والمشاكل والعيوب اللي في الدنيا موجوده في الراجل ده طب لما يجي يتفاهم معاها بيعمل ايه قالت لها ايه شجكي يعني ايه شجكي مسك بلغه مصر بلغه الصعيد النبوت خشبه كبيره كده شجكي راح ضاربها في دماغها شق دماغها نصين تمام كده طيب الاخت ياسمين معانا طيب السلام عليكم عليكم السلام وبركاته عليكم الصلاة وبركاته السلام عليكم عليكم الصلاة وبركاته اتفضلي ازيك يا شيخ انا بحبك في الله ربنا يحبك ويعزك ويسترك يا رب بص حضرتك انا والدتي بتصلي وكل حاجة وبتصوم نعم بس عمالة تعمل في كوابيس كتيرة جدا ومش عارفة اعمل ايه عندها كوابيس كوابيس اه وبتصلي طيب هقول لك يا اختي ياسمين بصي يا ستي ربنا وسؤال يحفظك.
تاني طيب اتفضلي آه عندي ست بس عايزة تعمل عمرة وفي ح- ناس قالوا لها في عمرة بالاستهال دي حلال ولا حرام طيب حاضر هقول لك حالا ومعلش حاجة تانية انا اسفة اتفضلي آه حضرتك انا نفسي اتنقب بس اخويا مش راضي آه اعمل ايه حاضر في حاجة رابعة لا ربنا عايزة رقم تليفونك بقى المحمول معلش آه، طب خديها من كنترول طب وحضرتك هترد عليا يعني ان اكلمك شاء الله حاضر وخلاص ماشي عينيا حاضر يا ست ربنا يخليك يا رب والاخت شادية من مصر السلام عليكم عليكم ازي حضرتك عليكم الصلاة وبركاته انا فخورة جدا اني بكلم حضرتك مش الله يعزك مصدقة والله ويسترك ربنا يحفظك يا رب والله انت حضرتك زي بابايا وفرحانة جدا اني بكلمك والله ربنا يخليك يا انا رب.
من ساعة ما سمعت حضرتك عن صلاة الفجر وفضائلها وانا بصلي الحمد لله انا وكل اقاربي وكتبتها على الحمد.
الكمبيوتر ووزعتها لكل قرايبي ما شاء الله ما شاء الله وبرضه صلت قيام الليل الحمد لله ما كنتش دمها خالص والله بس كلامك انا كويس نفسي تدعي حضرتك لزوجي ان هو ي- في- يصلي الفجر يعني هو بي- بيصلي لما بيصحى ربنا يكرمه يا رب وي- فنفسي بس تدعي له الحمد لله انا عندي اولاد صغيرين فان شاء الله يعني امنيه حياتي ان لما يكبروا باذن الله يكونوا حافظين القران وكويسين ربنا يبارك لك فيهم من بكره فادعي لغاية لي حسن.
ادعي لزوجي عشان ي- يعني ربنا يهدي وش احسن من صلاه الفجر وكامل ان شاء وكامل الله حاضر عينيا حاضر ربنا يبارك فيك يا رب ماشي، شكرا طب ربنا ممكن رقم يحفظك تليفونك طيب ح- حاضر خديه من كنترول ان شاء الله عينيا طيب، حاضر ماشي، شكرا السلام ربنا عليكم يبارك فيك عليكم الصحة والكرم يبقى اذا آه، الزوجه ديت عشان بس نلحق نقول عشان الوقت خلاص يعني يبقى قالت غايه يعني رجل ب- عايش في غي وضلال عايه لابس ما بيعرفش ينطق كلمه عدله طبقه مقفل على الاخر لما بيعوز يتفاهم معاها شجكي يعني فتح لك دماغك بالنبوت زي ما بيقولوا كده او فلكي كسر لك عظمك او جمع كل لك وهذا هو الاحوط واخد بالك؟ فيعني ايه يعني حياته كلها خبط ورقع وضرب طيب الضرب ده يا جماعة عمره ما كان أبدا ودي نختم بها الحلقة مهمة جدا آه، عمر ما كان الضرب للتعذيب وإنما الضرب فقط للإصلاح وليس الانتقام والمولى عز وجل قال واللاتي تخافون نشوزهن نعمل ثلاث حاجات فعظوهن خد بالك واهجروهن في المضاجع واضربوهن يبقى أول حاجة الوعظ يا أخويا وحبيبي بس الوعظ ده مش كلمة تقولها وخلاص لأ طول في الوعظ على قد ما تقدر ذكرها بالله كلمها عن الجنة وعن النار آه خليها تفتكر دايما ان في اخره وفي حساب وفي عقاب و- و- والكلام ده كله آه افضل كرر الموعظة مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية ده ربنا لما تكلم عن حقه قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر واصطبر عليها مش واصبر واصطبر عليها ففي حقك انت من باب اولى بقى ان انت يعني ايه برضه واصطبر عليها يبقى انت لما تيجي النهارده زوجتك ما بتعملش حاجة في البيت ما بتنظفش البيت ذكرها بالله قول لها يا أخت ربنا يبارك فيك والآخرة والجنة والنار وأنا في مظلمة أنت بيتي ده لازم يكون- يكون نظيف ربنا يبارك فيك لو جاني حد أتشرف ببيتي وأتشرف بيك إن أنت زوجة ما شاء الله وهكذا يبقى أول حاجة الوعظ ثم بعد ذلك بعد فترة كبيرة يا جماعة لو ما ينفعش الوعظ معاه خلاص يعني وإن شاء الله في الغالب بينفع الوعظ تنتقل إلى الهجر في المضجع مش تروح تنام في المطبخ لا تنام في نفس السرير بس تديها ظهرك وده أشد على المرأة من ان انت تترك لها الغرفة خد بالك حتة مهمة جدا واضرب واهجرهن في المضاجع واضربوهن دي آخر حاجة في بقى رجال لا يصبروا أبدا على هجر النساء وقل أن تجد رجلا يصبر على هجر امرأته ولذلك تلاقيه بينتقل من الوعظ للضرب ويسيب الهجر واضح المعنى ده ان هو ما بيقدرش يسيب زوجته ما يقدرش ان هو ايه يبقى يبتعد عن زوجته فبينتقل مباشرة من الوعظ الى الضرب طيب لو هتيجي تضرب بقى الضرب ايه الضرب بقى مش بقى مش مش ضرب انتقام وتروح تلعب كونغ فو كاراتيه وتايكوندو مع زوجتك دي امرأة يعني خد بالك دي مخلوق ضعيف وبعدين ما تكونش انت بقى بره آه، يعني ممكن تكون برضه يعني خد بالك فتروح مخلص في زوجتك في المسكينه دي لا يعني خد بالك دي امراه ما ينفعش ان انت ايه تضربها لا الضرب يبقى عامل ازاي الضرب بس بسواك سواك صوانطت كده وخد بالك من حاجه المراه عاطفيه طيبه يعني يكفيها النظره والله العظيم يكفيها النظره او الكلمه لكن لو ما كانتش جايبه النظره لا, لا نتيجه ولا الكلمه بسواك بس ما تجيبش بقى سواك قد الشومه وتقول لي اقول لك ده سواك تقول لي اه ده للضرب وليا فيه مقارب اخرى لا واخد بالك يعني إيه؟ ما يكونش لل- للتعذيب يعني فانت سواك صغير كده اوعى على كتفها انما اوعى من حاجتين اوعى الضرب في الوجه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ضرب الوجه خد بالك الحاجة التانية اوعى ضرب الانتقام اوعى ضرب اللي يترك اثر اللي يفتح دماغها ولا يفتح ايديها ولا يكسر لها عظمها لا واضربوهن ان بقى كده كما عند مسلم واضربوهن ضربا غير مبرح الضرب ما يكونش ضرب انتقام واخد بالك وزي ما قلنا هو التدرج يا جماعة الخير الوعظ وطول في الوعظ على قد ما تقدر ثم الهجر في المضجع فإن ما جابش نتيجة يبقى آخر حاجة الضرب يعني وآخر علاج الكي زي ما بيقولوا يعني كده فعشان كده أخوي وحبيبي لازم تاخد بالك دي زوجتك حبيبتك اوعى في يوم من الأيام تقسى عليها اوعى في يوم من الأيام تظلمها علشان أنت لو ظلمتها فالنبي حجيجك يوم القيامة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء أخويا حبيبي جات لنا هدايا كتيرة جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم الأسبوع الماضي وأنا أملي في الله كبير لأن بحبكم في الله وواثق إن أنتم إن شاء الله كلكم بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أملي في الله كبير إن يجيني خلال الأسبوع ده SMSes إن شاء الله كتيرة جدا إن شاء الله علشان نشوف مين اللي هقدم هدايا للنبي عليه السلام وهختار أفضل هدايا منهم وهذكرهم بأسمائهم إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بنستأذن من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم نرجع له إن شاء الله يوم الثلاث القادم عشان نقضي بقية الليلة في بيت النبي كنا مع ليلة في بيت النبي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته